أنتم برفقة SBS عربي أريد أن يتعلم أطفالي لغتهم الأم، ولكنهم يسألوني دائما ما الداعي لذلك؟
ابني يرفض الحديث بلغتي الأم عندما نكون خارج المنزل لماذا يخجل من أصله وهويته؟
تعتبر اللغة واحدة من أهم أدوات التواصل الإنساني، لكنها تتجاوز كونها مجرد وسيلة لنقل الأفكار، فهي عنصر جوهري في تشكيل الهوية الثقافية ووسيلة للتعبير عن القيم والتقاليد. أهلا بكم أنا هناء ياسين وأنا منال العاني نرحب بكم مستمعينا أجمل ترحيب بالإذاعة SBS عربي وأيضا متابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic واليوم يسعدنا أن نستضيف الدكتورة ريهام أبو سنة المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية لنناقش سوية مسألة الحفاظ على الهوية العربية في المهجر وكيف نوازن بين الاندماج في المجتمع الأسترالي والحفاظ على القيم واللغة العربية أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج دكتور ريهام اهلا وسهلا بيكم ولكل المستمعين وشكرا على الموضوع المهم اللي بيمس كل اسره عربيه سعداء بوجودك معنا عزيزتي باستديوهات SBS عربي في مدينة ملبورن دائما نتحدث عن الهوية ازاي نحافظ عليها كيف نعززها بين أبنائنا والجيل الثاني من المهاجرين لكن خلينا نبدأ كده من نقطة الصفر ما المقصود بالهوية ما الذي يدخل في تشكيلها هل يكفي أن الإنسان يولد في مجموعة إثنية ما في بيئة ثقافية ما لتكون هذه هويته الهوية من الجزء من إحنا جزء من آه، قيمنا العادات التقاليد هو أنا إزاي بقدم نفسي للمجتمع الآخر للمجتمع الجديد الأوروبي وإحنا ليه بنتكلم النهاردة عن الاختلاف وإيه أهميته علشان الناس تعرف الموضوع ليه بيمسنا كعرب في فرق كبير بين المجتمع الأوروبي الأسترالي وبين المجتمع العربي المجتمع الأسترالي أو الأوروبي التركيز الأول والأوحد في الفرد مش المكت... مش الأسرة بينما إحنا كدول عربية عارفين إن الأساس والأصل عندنا هي وحدة الأسرة الأسرة هي ال- النواة الحقيقية للمجتمع كله الأسرة الدولة آه بح... بت... يعني ب... ب... بلسان الحالة اللي احنا عارفينه بتعلم ال... ال- الولاد أو المهاجرين الجدد آه، خلينا نتكلم علشان في ناس كتير كمان جايه في الاونه الاخيره من الدول اللي حصلت فيها حروب ويهمنا نأصل معاهم المعاني دي ونقول لهم اللي بيحصل ايه الدوله بتعلم الولاد هنا الحقوق قبل الحدود وده بيخلي ارتباطهم بالسيرفيسز والخدمات والدوله اعلى واقوى من ارتباطهم بالاسره وبيخلي الانتماء يتحول من الاسره للي بيقدم لهم الخدمه تمام لكن احنا بنقول لهم التوازن مطلوب ونعرف نأصل انه هويتي ثقافتي ارتباطي بعاداتي وتقاليدي ومع الاسره ده دور الاهل في البدايه انه يأصلوا المعنى ده مع الولاد في حاجة بتحصل مهمة مع الناس اللي بتيجي أو اللي حصل إنها هجرت لأن الحقيقة ال- الهجرة تجربة كبيرة تشالنج حقيقية وصعبة مش سهلة في الأول خصوصا في ناس بيحصل لها صدمة حضارية شوك كده وبتبتدي يا إما تطرف يا إما تنعزل تماما مش عارفة تندمج ومش عارفة تتعامل وفي ناس لا بتندمج اندماج تام وبتنسى هويتها وبت... وبتنسى اللغة وبتبتدي تتعامل كأنها آه، آه، ج- دي جنسيتها ودي لغتها علشان تحس بانتماء فحالة عدم الاتزان دي مفروض انها تبتدي من الاهل اعرف الفرق بين المجتمع العربي والمجتمع الاسترالي واعرف ان الخدمات كده كده هتكون مقدمه ليك بشكل ما في- ب- باحترامنا للقوانين وعارفين كل حد هياخد ايه واعرف انه انتمائك لهويتك ولبلدك ولاصلك وللوطن اللي انت جاي منه جزء من احترام الاخر ليك وجزء من ان هم شايفين انت ازاي بتعرض لهم انت جاي منين وثقافتك ايه وخصوصا كمان الاطفال الصغيرين نعم آه، دكتور ريهام اللغة والثقافة آه، جزء لا يتجزأ من الهوية آه، هويتنا هنا باستراليا ومن وحي المناسبة المميزة اليوم اليوم العالمي للغة الأم اللي صادف بالحادي والعشرين من شباط فبراير من كل عام نحب نأخذ من حضرتك آه، شرح لأهمية أنه نتحدث بلغتنا الأم مهما كانت اللغة وليس فقط حكرا على اللغة العربية أهمية الحديث بلغتنا الأم مع أطفالنا بالأخص بالمنزل كم- جميل هو آم، في حاجة في فرق بين التواصل والاتصال أنا لو وريت ولادي إنه أنا التفاهم بينا بلغتي باللهجة خلينا نقول في اللغة وفي اللهجة نعم اللغة العربية وكل بيت يتكلم اللهجة ال- ال- اللي هو بينتمي ليها ويبتدي يتواصل مع الولاد ويقول لهم جوه البيت احنا بنتكلم باللغه احنا يعني we are representing احنا جايين منين دي اللهجه اللي بنتواصل بيها ان في حاجه مهمه جوه التواصل والاتصال باللغه في جزء من التواصل على على مستوى المشاعر اسهل واعلى وده بنشوفه لما في ناس بتيجي لل- لل therapy او للعلاج بتقول انا عايزه حد مش بتتكلم عربي في ناس بت- بتحب حد من نفس البلد عايزين اللهجه الفلانيه لانه اسهل عليا اعبر عن مشاعري لحد من اهل بلدي فعلا يشعروا بالارتياح ايضا بنفس الوقت انتماء ارتياح آم، قيمي سهل ان انا اقول لها انا جايه منين لانه حتى في الدول العربيه ال- اللهجات المختلفة ثقافات مختلفة عادات مختلفة فأنا أسهل لي أعبر لك عن نفسي وأنت عارفة إحنا الاتنين جايين منين وتقدمي لي الخدمة بناء على احتياجي ليها في موضوع مهم قوي بيحصل وحصل معايا case كانت آه، آه، أسرة من تايلاند يعني وال- وال level 2 آه، autism الطفل عنده توحد على ال level 2 الأم أول حاجة قالتها لي قالت لي آه، أنا عارفة إنك هتقولي أو ك- كتير professional بيقولوا بلاش نعلم الأطفال bilingual بلاش خلينا في- في آه، لغة واحدة أو اللغة الإنجليزية اللي بيتعلمها في المدرسة لكن أنا متمسكة جدا بالمدرسة يوم السبت هيفضل يتعلم اللغة ومش هتنازل عنها ونشتغل على أي مهارات أو أي حاجة للطفل فالحقيقة احترمتها جدا وقلت لها evidence by uh, research حضرتك بتتكلمي صح جدا الكلام ده كلام قديم قوي وقت ما كانت فيه لغتين بس لغه عربي وانجليزي لغه فرنش لغه لكن بعد لغه الاله وتعدد اللغات والاطفال تعرضوا للكثير من اللغات وبقوا اشطر مننا وعدوا الكلام ده بقت الابحاث العلميه الحديثه بتقول تعدد اللغات مش بس مهم تعدد اللغات انه يتعلم لغات مهم قوي لل- للنمو الاكاديمي والذهني والتحليلي مهارات التحليل عند الطفل فتخيلي تمسك الام وهي مش عارفه بس باللغه لا حضرتك انت مش هتخسري حاجه باللغه الام هتكسبي كتير ومهارات آه، الطفل دي حاجه تانية اهلنا العرب مش عارفين كده ولذلك انا بكل اسف و- و- ويمكن النهارده يكون رساله حب للجميع يعني في بعض الاهالي هم كمان بي- بيشيلوا ال- اللغه وبيعتبروا ان ده جزء من التمدن او التحضر او الاندماج في فرق بين الاندماج المتزن مع المجتمع والانصهار التام مع المجتمع لو ملكش شكل وملكش هوية حقيقي مش بنتشاف في المجتمع الأسترالي بشكل يمثلنا صح لأنه احنا باين ان احنا عرب بس جوه المجتمع الاسترالي الانصهار ده وان احنا في ناس بتبدا تعمل كل آه، تصرفاتهم واخلاقياتهم وعاداتهم وتقاليدهم الغريبه في في بعض الاحيان آه، ما بيشوفوناش صح كلامك آه، آه، دكتورة ريهام عن آه، تخلي البعض عن لغته تخلي البعض عن ثقافته آه، قد يكون من أسبابه رغبتهم في تسهيل الحياة هم بيقولوا إحنا في البيت بنربي أطفالنا كما نشاء أول ما يطلعوا على ال childcare أول ما يروحوا على المدرسة عالم منفتح عالم متعدد الثقافات اللغة الإنجليزية فيه هي الطاغية عادات وتقاليد صحيح.
مختلفة عننا فإحنا كأننا بنحارب معركة خاسرة آه، مرات كتيرة أسهل لي إن أنا أشرح لابني بالإنجليزي وأتفاهم معاه بالإنجليزي نعم.
على إن أنا آه، أخده كلمة بكلمة what does that mean وات دو مين ويقعد يقول لي آه، مش فاهم أبدا اللي أنا بوصله له بلغتي الأم فهل هذا بالفعل هو واقع الحال لدى الكثيرين خاصة مع أكثر من طفل وتقدم مراحلهم الدراسية وخروجهم للحياة الأوسع هل الحفاظ على الهوية والثقافة الأم واللغة الأم معركة خاسرة في مجتمع متنوع الثقافات كأستراليا الحقيقه لا وهقول لحضرتك ليه لانه في زي ما بنشوف النماذج اللي بتستسهل انها تستسلم لواقع الحال انه هكلمه بالطريقه السهله اللي اتعلمها في المدرسه فانا هبقى امشي ورا ابني واتعلم ايه وهمشي باللغه بتاعته في كل آه، التع- يعني آه، في التعليم في المدرسه لكن في ناس بتحتفظ بانها تتواصل على يعني على مستوى اللغه وبتحافظ على الاختلاف ما هو ده الجمال فين يا هناء الجمال ان احنا نحافظ على الاختلاف مع اولادنا اه نتكلم اللغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه لغه التواصل والحوار ومش ممكن هنحقق تواصل واتزان مع المجتمع الاسترالي هو مطلوب as skill مهاره مش هويه الفرق انه دي tool اداه مهمه ليك للتواصل وللنجاح وللشغل بعد كده لما تدخل في مراحل متقدمه لكن لما هنتفاهم في البيت اعرف ان اختلافك وانك تتكلم في اللغه وقت ما نحتاجها مش وقت الدراسه يعني وقت الدراسه there is no point ان انا اشرح له بال... بالعربي حاجه انجليزي يعني انا بعمل له كده آه، يعني آه، لخبطه Confusion، نعم، Confusion.
لخبطة.
لكن انا ممكن احتفظ باللغه بتاعتي بلهجتنا في الوقت اللي فيه حوار اسري التوازن وخلي بالنا ان الولاد بيبصوا احنا بنعمل ايه يعني لو لقونا بنتكلم على التليفون ان انجلش مثلا وبنقول لهم نرجع نقول لهم حافظ على هويتك وانت بتتكلم مع صحابك وكذا there is no point لكن لو شاف ان احنا بنعمل كده وبنتكلم عربي او اللهجه بتاعتنا وبنروح نكلمهم هم بنفس الطريقه هو من غير ما تحتاجي تتعبي معاه عارف انه ده ال pattern ده النمط وعلى على فكره في professionals كتير في استراليا ما زالوا بيتكلموا بلهجتهم الام بقى لهم 30 سنه واولادهم هنا كمان وبيفضلوا يودوا ولادهم يتعلموا اللغه العربيه وبيصروا على احنا مختلفين بتميز لهجتنا في البيت ولغتنا العربيه والاهم بيبتدوا يحكي لهم يحكي لهم على القصص الجميله بتاعت بلدنا يعني احنا مش جايين من فراغ احنا عندنا اصل وعندنا تاريخ وعندنا ثقافه الولاد لما بيتخلوا عن الهويه بيفتكروا انها حاجه آه ياي حاجه وحشه آه. الانجليزي احلى مم. لا ده هم بيفهموا احسن ده لا يا فندم خالص احكي لهم على ثقافه بلدكم بابل العراق مصر سوريا لبنان احنا اغنياء جدا بالثقافه بالتراث احكوا القصص بالعربي للولاد علشان لما يجي يروح يندمج يعرف انه مش هينصهر لا انت من انت وانا من انا بفخر نعم وينقل ثقافته للطرف الاخر ينقلها بفخر, بفخر. نعم. وين... وبعد كده لما هندخل على مرحله المراهقه مش هتضيع الهويه ومش هيروح آه. يفت ان ده بقى نقطة جدا مهمة ده السؤال دكتور ريهام الكثير من أبنائنا الجيل اللي الثاني الجيل الثالث آه. يتخبطون يعني خلينا نستخدم هالمصطلح يتخبطون بهويتهم صحيح. يعني تعرفين كأنهم ضائعين بعالمين مختلفين م- وفعلا من الكل الاختلاف بين بلداننا القدمنا منه وبين بلدنا أستراليا آه لماذا برأيك يصل الشخص إلى هالمرحلة هذه من خلينا نسميه الضياع وكيف م. نعالج هذا المصطلح مصطلح الضياع أو التخبط بين الهويتين جميل جميل يا منال أه هقول لك هو ابتدى منين الأول وهقول لك نلحقه إزاي يلا. هو ابتدى من أول ما لو هو صغير وجاي هنا لأنه اللي مولود في استراليا غير اللي جاي مع عيلته من بره على هنا نعم. اللي مولود في استراليا بيبتدي يكبر مع ثقافه يعني هو كبران مع العادات والتقاليد هنا اكتر ولو الاهل الحقيقه صمموا ان هم يكونوا احنا بثقافتنا وبهويتنا هنندمج مع الاخر ولكن احنا لينا شكل لينا تصرفات في حاجات هتناسبنا وفي حاجات مش هتناسبنا في الخروج في السهر في في الاندماج مع العائلات والاخرى فهيعرف انه في فرق بين الانتماء ويعرف انه في فرق بين I want to fit ان انا عايز اي حد يحبني ويقبلني ده بيحصل من صغرهم طب اللي بيحصل زي ما حضرتك بتسالي كده وهم في سن المراهقه already سن المراهقه في تسارع هرموني في لخبطه التركيب ال structure brain ال brain structure عندهم المغامره بشكل عالي حب حب الشلليه والاقران تجربه الاشياء الجديده المغامره المغامره رقم واحد هو عارف ان ده خطر وان هو لو ساق بالسرعه دي مثلا لو هو هيجرب حي... لانه المخ ال brain structure عنده قايم على المغامره ازاي احتوي الولد او البنت في السن ده بالحوار وان انا اقول له الخسائر والمكاسب بشكل حوار مفتوح بعيد عن الاوامر الاوامر هتخسرك ال ال ال ال القصه دي هو بيعمل ايه لو هو كبران على ان هو مستعد يتخلى عن قيمه وعاداته وثقافته عشان يعجبهم عشان يقبلوه so هم حي they were set their own rules عايز تبقى معانا وشبهنا اشرب الكحول تعال اخرج واسهر معانا روح تطاول على اهلك ما لهمش حكم ولا سيطره عليك انت فرد ولست هيتكلموا باللغه الحقوق زي ما قلنا لكن لو هو كبران انا برجع لبيتي برمي كل حاجه ما تخصنيش بره البيت على باب البيت وبندخل هنا بابتسامه نتكلم نتحاور وحتى لو اختلفنا مع اولادنا سن المراهقه challenging انا مش بقول انه سهل ابدا لكن بقول اللي جايين لسه مع اولادهم من من بره ابتدوا من دلوقتي قول لهم ان الاسره we مش me احنا مع بعض احنا ال unit ولو جايين مع عائلات في ناس كتير جاي مع عائلات من المهجر ومن الاسر من العرب العرب خلوا نماذج للتواصل بينكم وبين الاسر اللي جايه ولو مش موجودين اتواصلوا مع اهلكم من البلاد الاخرى وحببوهم في التواصل ده ما تخلوهمش يحسوا لا هنا احلى لا ده هنا عندهم facilities و activities تانية خليكم انتوا smart parenting style مثلا وشوفوا بتعملوا كده ازاي معاهم تحببوهم في اللي عندنا الدكتورة ريهام أبو سنة المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية شكرا على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية شكرا لكم أنتم برفقة اس بي اس عربي